السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذ ألقاك دنياك غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك إخواني في الله وأخواتي في الله الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم اتكلمنا عن تضمن منين تضمن منين ساعة واحدة بس من العمر تضمن منين أي إنسان مننا يضمن منين يعني أم من يعني من أمهاتنا وسافرت بلد تانية يعني بلد تانية من أجل أنها تعمل عملية جراحية هامة لما سافرت البلد التانية وابنها في بلدها الأساسية اتصلوا بيه بعد العملية قالوا له الحق والدتك يعني يا دوبك تلحقها لأن والدتك خلاص بتموت ركب فورا وذهب إلى هذه البلد الأخرى وقبل ما يوصل لوالدته بدقائق يموت هو نفسه ذلك الرجل ويعافي الله أمه وبدل ما هو يروح عشان يجي بيها إذا بهي اللي تيجي وترجع بيه سبحان الله سبحان الله يا جماعه اقدار واعاجيب عايزين عشان ربنا يعلمنا كلنا تضمن منين يا اخوانا الموضوع كبير يا اخوانا الموضوع كبير الفرق بين الجنه والنار مش الفرق ما بين انتر كونتيننتال وما بين طره الفرق بين الجنه والنار مش الفرق ما بين اوروبا وشواطئ اوروبا والمصايف والقرى السياحيه وما بين اي سجن او سجن العقرب لا يا اخواني الفرق ما بين الجنه والنار موضوع كبير موضوع خطير عشان كده قال تعالى رضيتم بالحياه الدنيا من الآخرة انت راضية كده انت راضي كده انت مبسوطة كده حياتك ما بين جروبات على الفيسبوك وما بين وما بين مواقع اغاني وما بين وما بين وما بين وانت حياتك احنا راضيين كده يا اخوانا طب اللي احنا راضيين بيه ده ربنا راضي بيه سبحانه وتعالى وربنا راضي علينا في اللي احنا فيه ابو الدحداح لما طفل يتيم واحد يتيم احتاج نخلة والنخلة كانت في ارض واحد من الانصار النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعطي النخلة لليتيم مرضاش سبحان الله النبي قال له اعطيها له ولك نخلة في الجنة مرضاش ابو الدحداح سمع هذه الصفقة وكان هيجن يا اخواني كان هيجن والله وهي صفقة تخلع اي قلب النخلة دي بنخلة في الجنة ابو الدحداح عنده 600 نخلة 600 نخلة بيملكهم تخيل مزاد علني نخلة في الجنة يعني ايه يعني شجرة في ارض الجولف مثلا مثلا ساقها من ذهب والعذق الواحد منها او الفرع الواحد منها ياكل اهل الارض اليوم القيامة مين يا اهل القاهرة يشتريها بمليون جنيه ابو الدحداح جري راح للراجل صاحب النخلة قال له تاخد ال 600 نخلة بتوعي وتديني النخلة دي قال له 600 نخلة يا ابو الدحداح كان 20 نخلة تخلص بهم الموضوع يا ابو الدحداح اديله 300 وسيب لنفسك 300 لا انسى يوم ما كلينتون مسك الحكم في امريكا في الفتره الرئاسيه الاولى بتاعته وعمل حوار مع والدته قالوا لها انت الوقت نفسك في ايه قالت لهم نفسي اموت قالوا لها ليه قالت لهم خلاص انا هوصل لايه بعد كده انا هتمنى ايه بعد كده اهو ده اللي حصل لابو الدحداح انا عايز ايه بعد كده نخله في الجنه يعني ضمنت مكان في الجنه يعني من اهل الجنه خد ال 600 مش عايز حاجه بس اخد النخله ده ايه اخواني في الله الموضوع كبير الفرق ما بين الجنه والنار اخطر مما نتخيل واكبر مما نتصور ولازم قلوبنا نحود على دار الاخره شويه لازم نعيش مع معاني دار الاخره قدر ما نستطيع يا اخواني الليله باذن الله سبحانه وتعالى مع موضوع يعني يعني هو كل الدرس مقارنه ما بين ايتين ولكن لو حطينا الايتين جنب بعض هنلاحظ حاجه في غايه العجب والغرابه ان ايه بتتكلم عن خطاب الرحمن لاهل الجنه في اول يوم في الجنه وايه بتتكلم عن خطاب الشيطان لاهل النار في اول يوم في النار موضوع عجيب موضوع عجيب ولكن موضوع جميل يا اخواني موضوع جميل لعل ربنا يجدد الايمان في قلوبنا لعل التحويله دي تحصل تحويله القلوب اللي طالعه على الدنيا تميل للاخره شويه يا اخواني لعل اصلاح القلوب وانارتها يحصل لعل ربنا يهدي قلوبنا لعل ربنا يقيمنا على مراده منا لعل ربنا يقوي في رضاه عزائمنا خطبه الرحمن في اهل الجنه في اول يوم في الجنه انت عارف يعني اول يوم في الجنه اول مره رجليك هتتحط في الجنه يعني انت مش نازل من طياره في اوروبا لا يا اخواني ده انت داخل الجنه اول مره تشوف كل ما فيها من معجزات كأن مكتوب على بابها ممنوع دخول الحزن ممنوع دخول الخوف ممنوع دخول القلق ممنوع دخول الاكتئاب ممنوع دخول اي ممنوع دخول غير السعاده دي ارض السعاده الارض دي اللي يدخلها هيرى ربنا سبحانه وتعالى ارض الافراح يا اخواني في الله وربنا سبحانه وتعالى واحنا داخلين كده باذن الله ونسمع نداء الملك ونسمع خطبه الملك يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون في نفس الوقت تقريبا يا اخوانا في نفس التوقيت الناس بتعذب في النار والعياذ بالله ويقوم ابليس خطيبا في اهل النار خطبه الشيطان في اهل النار ممكن يكون في نفس الوقت اللي دول بيتنعموا بالجنه وبخطاب الرحمن سبحانه وتعالى يقوم ابليس بعد اول قدم حطها في النار والعياذ بالله وكان النار مكتوب عليها ممنوع دخول الامل ممنوع دخول الفرح ممنوع دخول السعاده ممنوع دخول الاطمئنان ممنوع دخول الراحه ممنوع الارض ارض التعاسه ارض الشقاء والعياذ بالله الارض الارض الرهيبه بتاعه جهنم وهم داخلينها ويقوم ابليس خطيبا فيهم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم انا طلعت نصاب ابليس بيدي خطبه بموضوع انا طلعت نصاب يا اخوانا ولكن بعد ما قضي ما قضي الامر يا ترى نبدا باي خطبه من الاثنين خطبه الرحمن يا القلوب مشتاقه ليها قوي ولكن انا عايز انا عايز الاول يا اخواني كلمه لما قضي الامر دي نقف معاها وقفه قبل ما ندخل على خطبه الرحمن بعد كده نبقى نرجع نشوف خطبه الشيطان قال الشيطان لما قضي الامر مين الجمهور الجمهور الزناه والقتله والمجرمين والملحدين والمنافقين واللي حاربوا اعداء واللي حاربوا اولياء الله وحاربوا الدعاء والزناة والفسقة والفاجرين والفاجرات جهنم دي صندوق قمامة البشرية زبالة البشرية يا اخواني النفايات دي ملهاش حل غير انها تتحرق طيب ومين الخطيب بتاع الخطبة العصماء ديت اكبر مزور في التاريخ الخطبة عنوانها ايه وعدتكم فاخلفتكم الخطبة اللي لو كانت اتقالت في الدنيا كانت عملت سيديهات وفيديو و audio و MP3 و DVD ونزلت على كل المواقع لعل الناس تفوق انما المزور ده ما قالهاش غير في الاخره تخيل الناس اللي بيقول لهم الخطبه دي طول عمرهم بيدعوا لدروس يمكن حضروا قبل كده ولكن عمر ما دمعه نزلت من عيونهم ولا من قلوبهم النهارده اول ما هيسمعوا موضوع الخطبه وعدتكم فاخلفتكم قلوبهم هتنهار ودموعهم هتنهار النهارده موضوع الخطبه ده من اكبر مزور في التاريخ كانه واحد بتاع عقارات و وخد الفلوس من الناس بعد كده جمع الناس كلهم قال لهم انا ضحكت عليكم وما عادش حد يقدر يعمل لي حاجه سبحان الله اهل الجنه في الجنه بيقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وده بيقول لهم هنا وعدتكم فاخلفتكم طب الخطبه دي امتى لما قضي الامر لما دخلوا جهنم لما اتفتحت ابوابها لما دخلوا والعياذ بالله وضربوا بمقامعها ولدغوا بعقارب جهنم والعياذ بالله واخت... وبدلت جلودهم غير الجلود واغتسلوا من غسلين جهنم وشربوا من صديد وقيح اهل جهنم واكلوا من زقوم جهنم وكل واحد عارف زنزانته والحبس الانفرادي بتاعه فين لما ده حصل اتنادى كل اهل النار اجمعوا نجمع ليه كان في الدنيا لما بيتقال لكم درس او خطبه ما حدش له دعوه درس او خطبه معلش انا رايح اصلي اصل انا ورايا ميعاد وكله بيهرب في اتجاه النهارده الدرس ده كله هيجي عليه ما حدش هيمنعه بس اول ما يشوف الخطيب اول ما يشوف الخطيب كله هينهار خصوصا لما الخطيب هيطلع ويقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وعد الحق هيفتكروا ساعتها يا اخواني هيفتكر كل واحد ساعتها كل ملتزم كلمه عن ربنا مره وكل ملتزمه كلمتها عن ربنا مره هيفتكر كل موعظه اسمعها عن ربنا كل ايه كل رساله كانت من عند الملك سبحانه وتعالى هيفتكروا وربنا سبحانه وتعالى بيدعوهم تعالوا وانا هسعدكم في الدنيا تعالوا وانا هديكم الجنه تعالوا وانا هنجيكم من النار تعالوا بكل 12 ركعه صلاه قصر في الجنه تعالوا وعود الرحمن بكل سبحان الله وبحمد نخله في الجنه تعالوا بكل دمع التوبه تكفير كل السيئات اللي فاتت بس تعالوا هيفتكروا هيتقهروا وهو بيقول ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ياما ضحكت عليكم ابليس بيقول لهم كده ياما ياما ياما قدتكم والعياذ بالله زي البهائم ما بتقاد وعدتكم ياما وعدت بنات انك انت اتعرفي على كل الشباب واتكلمي هيجي لك عريس بسرعه ما فاتش غير لما ضاعت ياما وعدت شبان انك انت بس خد قرض من البنك وابدا حياتك يا سيدي ربا ايه وما فاقش غير وربنا بيحارب الربا وبيحاربه معاه ياما وعدت كل ام خلي بنتك تلبس زي ما هي عايزه سيبك من الحجاب والكلام ده بنتك لما هتلبس زي ما هي عايزه هيجي لها عريس باسرع ما يكون لحد ما ضاعت البنت وامها ياما وعدت اباء اكل ولادك من فوائد البنوك الربويه وما فاقش غير لما المال الحرام دمر له ولاده في دنيتهم وفي دينهم والعياذ بالله ياما وعدت شباب اعصي زي ما انت عايز زي ما وعدت مغنيين عيش حياتك وهتلحق تتوب ما لحقش مات قبل ما يلحق يتوب ياما وعدت ناس والعياذ بالله وقعت في الزنا ما تعملوش هم هتلحقوا ترجعوا هتلحقوا تتوبوا وعدتهم بالغنى في الدنيا وعاشوا افقر حياه وعدتهم بالصحه والقوه في الدنيا وعاشوا اضعف حياه وعدتهم بالسعاده في الدنيا وعاشوا ابأس حياه وعدتهم انهم هيلحقوا وما لحقوش ما حدش منهم لحق للاسف الشديد ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان اول ما يبدا الغل يجي ويبداوا عايزين يهموا بابليس استنوا استنوا استنوا ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي مين مين اللي كان بيشير الصور اللي ما يعلم بها الا ربنا لكل زمايله على الفيسبوك مين اللي جاب لك اول سي دي اتفرجت فيه على افلام اللي انت عارفها مين اللي عرفك اول ايميل لبنت ودخلت وكلمتها وتواصلت معاها مين مين اللي خلاك اول مره تتعامل مع بنك ربوي مين مين اللي اشترت لبنت بنتها اول استرتش لبسته مين اللي نزلت واشترت هدوم هي عارفه كويس وهي فرحانه بهدوم عارفه انها معصيه لله وفرحها بمعصيه الله اشد عند ربنا من المعصيه نفسها مين يا اخواني مين يا اخواني اللي كان البلوتوث بتاعه مفتوح طول ما هو ماشي بيبث افلام الله وحده بها عليم لاي انسان في الشارع مين اللي كان بيدخل خطبه الجمعه والموبايل بتاعه مليان حاجات تودي في داهيه مين يا اخوانا مين يا اخوانا اللي كان بيأجر domain او يشتري domain على النت عشان يبعت من خلاله اغاني وكليبات لكل الناس في الدنيا مين يا جماعه عداد سيئات جاريه مين ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي المنظر النهائي للخطبه منظر غريب جدا منظر انهيار منظر صراخ منظر صراخ ابليس والعياذ بالله وهو بيصرخ والاول مره يظهر ضعفه والاول مره الكل يشترك في ذلك الصراخ وذلك البكاء وذلك الانهيار وابليس بيتهاوى وبيصرخ والناس كلها بتصرخ وينتهي المشهد فيا لها من خطبه يا لها من خطبه في نفس الوقت ده اهل الجنه وهم في قمه الفرح والسعاده بيقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده ربنا صدقنا وعده كل وعد ربنا وعده لنا ربنا اداه لنا سبحانه وتعالى وعدنا في الدنيا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وشفنا البركات وعدنا عند الموت تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وشفناها وعدنا في القبر يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت وثبتنا ربنا في القبور عند السؤال وعدنا ربنا في الحياه لنحيينه حياه طيبه يوسف كان في السجن بس في حياه طيبه ابراهيم كان في النار بس في حياه طيبه ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بكل هذه الوعود واخذنا كل هذه الوعود ووجدناها حقا سبحان الله يا اخواني وعود الرحمن ووعود الشيطان عايزين نرجع ونتكلم عن الموضوع اللي قلوبنا كلنا مشتاقه له عايزين نتكلم عن خطبه الرحمن في اهل الجنه في اول يوم في الجنه يا الهي يا ربي يا رب كيف تثبت القلوب على نداء الله في اول يوم في الجنه والملك بيناديك وبيناديك وبيقول يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون لا خوف خلاص ما عادش حد يبص وراه اللي انتوا شفتوهم اتطفت انوارهم على الصراط وقفوا جهنم مالكوش دعوه بيهم اللي انتوا شفتوهم بعد ما عدوا من على الصراط وحقوق العباد رجعتهم جهنم تانية من على القنطره مالكوش دعوه بيهم اللي انتوا شفتوهم بعد ما شافوا الجنه حرم منها مالكوش دعوه بيهم ولا انتم تحزنون التانيين حزنانين لان الدنيا كانت فرصتهم الوحيده للجنه وضاعت انتوا حزانه ليه انتوا استثمرتوا اعماركم في طاعه ربنا اللي بيقول لي كده مين ربنا ربنا اللي بيكلمني وبيكلمك بيكلمك وبيكلمك الذين امنوا باياتنا ما كانوش بيقولوا ربنا ملوش حكم علينا ما كانوش بيقولوا ناخد من الشريعه اللي ينفع بعد 1400 سنه ونسيب الباقي الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين كان شعار حياتهم احنا وقف لله وحياتنا وقف لله واموالنا وقف لله واعمارنا وقف لله ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يا ربي اللي بيقول كده ربنا اللي بيكلمنا ربنا ادخلوا الجنة الجنة يا اجمل قصر اتبنى في الدنيا مش نفسك فيه طب ايه رأيك ان اجمل قصر ده اللي بناه مهندس عبقري طب ربنا لما هي- هيبدع لنا في الجنة سبحانه وتعالى مش نفسك في اليخت بتاع ولي العهد الفلاني مش نفسك في القصر بتاع الامير الفلاني او الملك الفلاني امال الجنه هتبقى ايه يا اخوانا امال الجنه هيبقى فيها ايه يا جماعه ده ريحها من 40 سنه يعني طول ما انت ماشي في رحلتك في الجنه بتشم أمل... بتشم الجناين بتاعت املاكك من قبلها ب 40 سنه انا مش قادر اتخيل الوان الجنه وانا داخل الجنه كده الوان لون الشجره بس الساق ذهب الاغصان الجنه اتسمت على اسم اغصانها اللي هي الفروع بتاعتها يا ترى ابداعها شكله ايه ربنا بيقول ذوات افنان لما لقوا العصافير الملونه بتاعت غابات وسط افريقيا سموها عصافير الجنه طب يا ترى عصافير الجنه ده حق وحقيقي شكلها ايه ادخلوا الجنه انتم وازواجكم انت ومراتك تحبرون الحبور يا اخوانا حفلات الالحان وحفلات السرور والبهجه يطاف عليهم بصحاف من ذهب لما بقول يا رب الطبق ذهب امال الاكل ايه الطبق ده وذهب الجنه يا جماعه ملوش دعوه بالدنيا اصلا قال لا طب الطبق ذهب انت مجوهراتك ايه يبقى انت مجوهراتك حاجه تانية خالص بقى ده السوار بتاع معصمك الانسيال او الاسوره او الغويشه تطفئ نور الشمس والقمر اذا كان ده نور السوار امال المعصم اللي لابس السوار يبقى نوره ايه يا اخواني في الله تخيلي مجوهراتك دي انواعها ايه في الجنه إذ يطاف عليهم بصحاف من ذهب ده دي البدايات بس الصحاب زي اللي فيها العزومات الكبيره كده الحاجات ال- الكبيره بقى بس طعام الجنه واكواب من ذهب برضه يا ترى مليانه ايه يعني وب- وصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين واحد اعرابي راح للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يا رسول الله الجنه فيها خيول واحد تاني يا رسول الله الجنه فيها ابل النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له يعني فيما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام ادخلوا الجنه ان شاء الله إن دخلت الجنة إن شاء الله لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك طفل صغير كده كان بيقول هو الجنة فيها سكوتر وطفل تاني الجنة فيها أنهار بيبسي سبحان الله كل واحد على قد ما يتخيل بقى وعلى قد ما يحب وتلذ الأعين العين بتلذ بإيه يا إخواني العين بتلذ بجمال الكلمة اللي بتوقفني في القرآن قول الله في وصف قصور وغرف الجنة مبنية مبنية غرف من فوقها غرف مبنية لما بتدخل محل سجاد كبير تلاقي سجادة ب 500 جنيه وسجادة ب 10000 جنيه الاتنين نفس الشكل قال لك دي ب 10 ليه قال لك دي handmade يعني صنع يدوي ابداع اكتر الوان اكتر حاجة طبيعية اكتر فيها ابداع تخيل لما ربنا يقول لك على قصور الجنة مبنية يا اخوانا من الذي بنى قصور الفردوس الاعلى مين يا اخوانا ده مفيش ايد ملك اتحطت فيها ده مفيش ايد بشر اتحطت فيها ابداع الملك قال لا اذا كانت ده جمال جمال السكن فما بالكم بجمال الساكن ما بالك بجمال الساكنه ما بالك بجمال زوجك في الجنه بجمال زوجتك في الجنه معاني لو عاشت قلوبنا معاها قلوبنا هتطير والله يا اخواني قلوبنا هتزهد في الدنيا وكل اللي في الدنيا دهوت ولكن لو عشنا معاها تلذ الاعين العين بتلذ بايه بالالوان طب الوان الدنيا دي الاف عشرات الالاف من الالوان طلعوها من سبع الوان بس طب الجنه يا ترى الوانها ايه جمالها ايه ابداعها ايه وانتم فيها خالدون يعني نعم الجنه وجمال الجنه ياما قلوب اتعلقت بيه ايا ما كانت طريقه كل واحد بقى يعني واحد مسلم من بنجلاديش او من الهند يعني من هذه المناطق كان بيطوف حوالين الكعبه وقاعد يطوف في عز الظهر وعز الحر ويقول الجنه يا رب الجنه يا رب هور عين يا رب هور عين يا رب وقاعد يعني يتمنى الجنه وقاعد يقول هور عين يا رب وفي عز الظهر وظهر مكه بقى ما يعرفوش غير اللي راح ولا يتخيلوا غير اللي راح ويطوف سبع تشواط 14 21 70 شوط قاعد يطوف وقاعد يا رب الجنه يا رب هور عين يا رب لحد ما جاله ضربه شمس وقع من طوله فنقلوه المستشفى اللي جنب الحرم فصحي كده بعد فتره فبيبص حواليه لقى الدنيا كلها بيضه والستاير بيضه والملايات بيضه والغطا أب- والغطا ابيض قال الجنه الجنه ربنا استجاب ودخله الجنه بعد كده لقى ممرضات سمعوا صوته جايين يسكتوه يشوفوا هو تعبان عنده حاله عنده حاجه جايين هور عين ربنا اداني الهور العين سبحان الله العظيم كل واحد بيتمنى الجنه على حسب تخيله على حسب كل يتمتع في الجنه على قدر على قدر عقله يعني قضية الحور العين أخت من الأخوات ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أنتم وأزواجكم ربنا مش هيحرمك من مراتك تخيل كده بقى مراتك في الدنيا بقى وأنت داخل الجنة والزفاف بقى على الأرائك الأرائك اللي هي عاملة زي زي كوشة الفرح كده بالتعبير القديم يعني زي أريكة كده وإيه وستارة عليها كده أو حاجة عليها كده غشاء عليها فالواحد داخل بقى يوم زفافه في الجنة بقى في أول يوم في الجنة وهو بيكشف بقى الستار بقى ومستني بقى الحور العين بقى وبيفتح ايه ده هو انت انت كمان ورايا هنا اهو تعال انا قدرك هتروح مني فين يا رب ده قالوا لنا في الدنيا مفيش نكد في الجنه يا رب هما مش مش كان الكلام بتاع الدنيا يا رب مظبوط ولا ايه يا رب يعني احدى الاخوات بتقول لجوزها انا اول ما ادخل الجنه ان شاء الله ه- هطلب من ربنا مش الدعاء مستجاب في الجنه هطلب من ربنا يا رب ما تدوش حور عين يا رب فافتكرت ال- الاتنين اللي تاهوا في الصحراء وهما بيموتوا فطلع لهم جني فقال لهم كل واحد يطلب امنيته فواحد قال له قال له انا نفسي اشوف ابويا فبيقول للتاني طب انت امنيتك ايه قال له ما تخليهوش يشوف ابوه هي بس ما تخليهوش يشوف ابوه خلاص فاخواتنا يعني ده الشعار بتاعهم ما تخليهوش يشوف ابوه ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أرض السعادة أرض الحبور أرض الجمال أرض النقاء أرض الأطهار الأنقياء الأبرياء يطاف عليهم بصحاف من ذهب يا أخوانا كرم رباني بقى مش زي الدنيا كده يعني يعني في ال في ال يعني في المؤتمرات اللي ممكن يعني الدعاء بيلفوا فيها يعني أحد ال- الناس يعني يعني يروى إن هو دخل في عزومة فالسفره بقى مليانه يعني فصاحب العزومه يمكن كان ايه بخيل شويه فحط له طبق الملوخيه قدامه والديك الرومي بعيد في اخر الترابيزه وقعد قدام الملوخيه فالراجل مكسوف هيقوم يجيب الديك الرومي ازاي مستني فكل ما يجي يبص للديك صاحب البيت يقول له كل من الخضره الشريفه فيقعد ياكل من الخضره الشريفه يجي يبص للديك عايز بقى اللي هناك ده يقول له كل من الخضره الشريفه يقعد ياكل من الخضره الشريفه مش عارف يعمل ايه فبيبص في الديك فقام قال له كل من الخضره الشريفه قال له انا عايز اللي ما عندوش شرف اللي هناك ده انا عايز اللي ما عندوش شرف اللي في الاخر ده انما ده في الجنه كرم رباني بقى كرم رباني يطاف عليهم بصحاف من ذهب سبحان الله ده ده بس ال ال يعني الجاليري مثلا ده ده ايه ده ده الحاجه اللي هتاكل فيها ما بالك بقى بالحاجه اللي انت طب اذا كان الطبق من دهب يا اخوانا امال الجاليري بتاع قصورك في الجنه هيبقى شكله ايه سبحان الله العظيم سبحان الله وتبدا الرحله المهوله في الجنه وتلك الجنه تلك دي اسم اشاره للبعيد رحله وانت بتشوفي املاكك في الجنه يا جماعه المتر في الجنه مش زي المتر في نيويورك ولا في القاهره ولا على الكورنيش ولا جنب الحرم حتى لقاب قوسين في الجنة خير من الدنيا وما فيها متر الجنة ده احسن من الدنيا كلها يعني ايه يا رب يعني نجيب كل دولاراتها ويوروهاتها وجنيهاتها الاسترليني ودناراتها ودراهمها و- وكل ده مش هيجي حاجة في 8 متر واحد في الجنة طب يا رب كل عقارات الجنة وعماراتها وأراضيها وكورنيشاتها و... كل ده ما هوش حاجه في الجنه طب يا رب كل عربياتها من اول يا رب العربيه يعني جيب شروكي والجيب والحاجات الصغيره دي لحد البنتلي وانت طالع كل ده ما هوش حاجه في الجنه يا رب المتر الواحد في نعيم الجنه بعدد نعيم الدنيا كله واللي فيه تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أورثتموها يعني ك- خلاص بقت ملككم أورثتموها لأن في ناس كان ده مكانها بس أنتوا ورثتوا الكفار دول لأن هم ضيعوا مكانهم في الجنة يا قهرتهم يا قهرتهم هم بقى قاعدين الوقت بيسمعوا خطبة الشيطان يا قهرتهم يا حزنهم يا كمدهم بيسمعوا خطبة الشيطان لو نظروا لأملاكهم في الجنة اللي كانت ليهم لو أطاعوا الله لو عملوا الصالحات يبقى قهر أشد من أي عذاب في النار والعياذ بالله بما كنتم تعملون تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة الفاكهة يا جماعة بيدخل فيها المكسرات وبيدخل فيها جميع أنواع الفواكه من آلاف الأنواع على وجه الأرض تخيلوا الجنة بقى لكم فيها فاكهة كثيرة ربنا اللي بيقول كثيرة منها تأكلون ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قري قطف عنب من الجنة قال لو ترك لظل إلى يوم القيامة الناس تأكل منه لأن كل ما حباية هتتاكل هتطلع حباية هو الجنة كده كل ما تقطف حاجة تطلع مكانها سبحان الله سبحان الله العظيم وتبدأ اللحظة الرهيبة وانت في رحلتك الرهيبة وانت في رحلتك الرهيبة في أملاكك في الجنة وتسمع نداء الله تاني وتسمعي نداء الله تاني وربنا بينادي يا أهل الجنة لبيك يا ربنا وسعديك والخير في يديك أرضيتم يا ربنا بيقول لنا احنا أرضيتم يا أهل الجنة ربنا رب العالمين ملك الكون بيقول لك انت انت راضيه بيقول لك انت انت راضي انتوا رضتوني في الدنيا انا النهارده هرضيكم ارضيتم يا اهل الجنه وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من العالمين فيقول الله فاني اعطيكم افضل من ذلك يا رب افضل من ذلك ايه كل اللي احنا فيه ده في احسن منه احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا تخيلي وانت نايمه وربنا راضي عليكي انت في الدنيا طب ما بالك باحساس رضا ربنا اعظم سعاده في الجنه بعد كده يا اخوانا في الاثر ان ربنا بينادي اهل الجنه يا اهل الجنه سلام عليكم فيحيوا ربهم فيقول سالوني يا اهل الجنه فيقولون يا رب بماذا نسالك يا رب ده احنا يا رب لو كلفنا برزق الثقلين فاطعمناهم وسقيناهم والبسناهم واخدمناهم لما تاثر ما عندنا في شيء يا رب ده احنا في رفاهيه رهيبه لو اكلنا السماوات والارض كلها لا هيفضل عندنا ولا هينقص شيء فيقول سلوني يا اهل الجنه فيقولون رضاك يا رب فيقول رضاي احلكم دار كرامتي ثم يرسل لهم من من تحف الرحمن تحملها الملائكه هدايا الرحمن بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم يا رب هنزيد إيه يا رب يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار يا رب وفي إيه تاني في فيكشف لهم الحجاب فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الله يا رب ده احنا بنسمع كلامك في الدنيا قلوبنا بتدوب أمال لما نسمعه منك يا رب ده احنا ده احنا بنقف بين ايديك في الصلاه ولا نراك قلوبنا بتدوب امال لما نقف بين ايديك وعيوننا بتراك يا رب يا رب ده اللي بيشوف حبيبه في الدنيا بعد فراق بيبقى قلبه هيتمزق من الشوق امال يا رب لما نراك يا رب يا رب ده احنا واحنا بنجيب سيرتك قلوبنا قلوبنا بتخفق امال يا رب لما تقبل علينا بوجهك وانت تضحك لنا يا رب يا رب اللهم اسعدنا بالنظر الى وجهك الكريم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين يا رب ده انت خالق الجمال امال جمال ربنا ايه يا خالق جمال الذوات جمال ذات ربنا ايه يا خالق جمال الافعال جمال افعال ربنا ايه يا خالق جمال الصفات صفات جمال, جمال صفات ربنا ايه يا رب يا خالق الجمال اهل الجنه لما بينظروا لوجه ربنا بينسوا كل نعيم الجنه بينسوا كل النعيم بتاع الجنه لما ينظروا لوجه الله سبحانه وتعالى ولما يجي بقى يوم الجمعه وينزل الملك كما في صحيح الترغيب والترهيب على كرسيه من عليين ولله المثل الاعلى بلا تشبيه ولا تخييل ولا تعطيل ولا تكييف ربنا سبحانه وتعالى ينزل على كرسيه من عليين ويحفل الكرسي بمنابر من نور يجلس عليه عليها النبيون وحوالين المنابر كراسي من ذهب عروش ملك يجلس عليها الصديقون والشهداء والناس بعد كده خلفهم على الكثبان ويقول الله سلوني يا اهل الجنه فيسالون حتى تنقطع الرغبه هنقول ايه يا رب يا اخوانا الجنه فيعطوا ساعتها فيفتح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا ربي يا ربي ده, ده, ده, ده لا عين رأت من عيون أهل الجنة بقى مش عيون أهل الدنيا يعني الجنة كمان بيتجدد نعيمها والثمان أنواع من الجنات كل جنة فيها ما لا عين رأت من عيون أهل الجنات السبعة التانية إيه يا رب النعيم ده إيه يا رب الإبداع ده إيه يا رب القدرة دي خطبة الرحمن في أهل الجنة في أول يوم في الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون في نفس الوقت في نفس الوقت الموقف الرهيب إبليس إبليس طالع يخطب في أهل النار طالع يخطب في أهل جهنم قال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الامر لما قضي الامر امتى يا رب الشيطان الشيطان ده تخيل انت ما انت شايفه لو ملاكم دخل يلاكمك وانت قوي جدا في حلبة المصارعة وانت ما انتش شايفه مغميين لك عينيك هيبهدلك يا اخوان ابليس ده لازم يحذر منه ابليس ده خطر ابليس ده مخترقنا ده بيجري في دمنا يعني هدفه قلبنا يعني لازم نحصن قلوبنا يعني لازم نعمل حساب ابليس والا هيضيعنا يا اخوانا ابليس اكبر ارهابي على وجه الارض ساعة لحظة دخوله جهنم اللي ضيع الناس دي كلها اللي ضيع اهل النار دي كلها والعياذ بالله لحظة دخوله جهنم وتشف المؤمنين في ذلك المجد المجرم الارهابي اكبر ارهابي على وجه الارض وقال الشيطان طب هو طالع في اهل النار وبيتكلم كده ما هوش خايف ده الناس دي ممكن تعمل فيه اي حاجه يعملوا فيه ايه هيولعوا فيه ما هي ولعه هيحبسوه في زنزانه يا ترى زنزانه ابليس شكلها ايه يا ترى بورتو جهنم اللي ابليس فيها بعد كل اللي عمله في حق الدين وفي حق الله شكلها ايه والعياذ بالله وقال الشيطان طب هو بيتكلم ليه عايز يدوم خناجر ناريه عايز يطعن البشر عايز يطلع حقده فيهم وهو طالع بيقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم انا طلعت نصاب زعلانين طب خدوا اللي بعدها كمان وما كان لي عليكم من سلطان انتوا السبب انتوا اللي ضيعتوا نفسكم انتوا اللي صدقتوني انتوا اللي دمرتوا نفسكم بنفسكم محدش يبص لي زعلانين طب خدوا كمان فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي خلاص انتوا ضعتم انتهت انا طول عمري بكذب عليكم انما انا النهارده مش هقول لكم غير الصدق انسم انتوا ضعتوا خلاص تخيلوا بيقولون كده امتى تخيلوا يا جماعه واحد وز واحد انه يزني ويسرق ويقتل وبعد ما اتقبض عليه وهو على حبل المشنقه والحبل التف حوالين رقبته طلع له واحد قدامه يقول له بص انت كنت بتحسبني صاحبك الوفي انا اللي ضيعتك انا اللي دمرتك وانت كنت عبيط ومجنون سمعت كلامي ليه تخيلوا قهرته اشد من قهره التفاف حبل المشنقه حوالين رقبته وابليس بيقول لهم كده ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي بيقول لهم كده والمشنقه حوالين رقبتهم بيقول لهم خلاص ما عادش فينا حد يملك حاجه خلاص انتوا ضعتم رساله حياتي اديتها فيكم زعلانين طب خدوا كمان وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل خلاص انا بريء انا بريء من كل فكره زرعتها في عقل اي انسان ضال انا بريء من كل شهوه زرعتها في قلب اي انسان ضال انا بريء من الزن من الزنا بعد ما كنت اكبر داعيه للزنا انا بريء من التبرج بعد ما كنت اكبر داعيه للتبرج انا بريء من العلمانيه والليبراليه بعد ما كنت انا واللي عملوها يعني اخوان الصفا انا بريء انا بريء من الفجور والفسق بعد ما كنت اكبر داعيه ليهم انا بريء من الربا بعد ما انا اللي دعيت ليه انا بريء خلاص اني كفرت بما اشركتموني من قبل الشيطان يعذ ابليس يا اخوانا عايز يبقى الشيخ ابليس ابليس عايز يعلن توبه ابليس في النار لعله يخرج من جهنم فاكر ان الموضوع كده زعلانين يا اهل النار طب خدوا بقى اكبر خنجر ناري خدوا اكبر خنجر عشان افش حقدي اللي كان حقدي مالي قلبي طول حياتي عليكم وانتوا كنتوا بتحسبوني حبيبكم وكنتوا بتمشوا ورايا انا وكنتوا بتسمعوا كلام انا ان الظالمين لهم عذاب اليم ان باكد لهم انتوا لسه شفتوا حاجه انا كنت حائد عليكم انتوا ما كنتوش تعرفوا انا فرحان فيكم انا شمتان فيكم انا سعادتي الوحيده ولا يوجد سعاده في النار ان انا نجحت معاكم خناجر ناريه وهو بيطعنها فيهم اكبر مزور في التاريخ وهو بتظهر الحقيقه بتاعته وقال الشيطان قال الشيطان اكبر ارهابي في التاريخ لما قضي الامر لما صدرت الاحكام النهائيه في مصيرهم خلاص خلصت يطلع ابليس ويقول لهم ايه بعد ما كان موقفهم ايه يا جماعه هم تخيلوا هم بيسمعوا الخطبه دي امتى هم مش بيسمعوا الخطبه دي عادي كده ده هم بيسمعوا الخطبه دي وفي خلفيات فظيعه للخطبه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد الايات اللي قبلها بقى لما قضي الامر في الايات اللي قبلها لما اللي قبلها حصل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم خلصت خلاص ويسقى من ماء صديد قيح جروح اهل النار والعياذ بالله يتجرعه ولا يكاد يسيغه رائحته لا تطاق طعمه لا يطاق ال- ال- الماده بتاعته لا تطاق مرارته لا تطاق حرارته لا تطاق ولولا مقاومه مع الحديد والعياذ بالله ما استساغه يتجرعه ولا يكاد يسيغه وتبدا الرحله بتاع جهنم زي الرحله اللي احنا اتكلمنا عنها لاهل الجنه دلوقتي وهم بيتقلبوا في نعيم الجنه وبيشوفوا املاكهم يبدا يتقلبوا في عذاب النار ويشوفوا كل اصناف العذاب وياتيه الموت من كل مكان يشوفوا جميع انواع العذاب وجميع انواع العذاب هي اللي ترحل ليهم وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الملائكه اللي بتعذبه ملائكه غلاظ والالات اللي بتعذب بها زي مقامع الحديد الات غلاظ القمع اللي هو الضرب على ام الراس والعياذ بالله بهذا الحديد وهذه المسالخ والعياذ بالله واساليب التعذيب اساليب غلاظ وكيف التعذيب كيف غليظ ومن ورائهم عذاب غليظ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبرزوا لله جميعا اصلهم ياما عملوا عذاب غليظ مرزبات الامن المركزي اللي بالكهرباء اللي كانت الخبطه منها تنزل تقطم الظهر وتكسر العظم ياما عذبوا الناس ياما في ناس تستاهل يا جماعه والله ياما في ناس تستاهل يا جماعه وهم بيشربوا من ماء صديد لما كانوا اخواننا اللي بيتسالوا الوقت انتوا كنتوا فين كانوا فين ان شاء الله باذن الله يعني احتمال اعمل درس الله اعلم على الفيسبوك ولا في قناه ولا اسمه احنا كنا فين من ضمنه كانوا يجيبوا اللي عشان يعرفوا احنا كنا فين كنا في بورتو تورا وكنا في بورتو وكانت وكانت كانوا يجيبوا الميه بتاعه المجاري ويخلطوها بالميه بتاعه الشرب ويقدموها للمساجين من الاسلاميين ويدايا هتموت مضطر انه يشرب ميه المجاري مضطر انه يشرب والا هيموت اهو ده بقى يسقى من ماء صديد يتجراه ولا يكاد يسيغه الا ان يتوب الله سبحانه وتعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم دبعا بدت الخناقه بقى اهل الجنه بيحاولوا يصبروا حتى ينقطع الصبر حتى يصبروا صبرا لا مثيل له وبعد كده في النهايه مفيش فايده خلاص يجأرهم فيمسكوا في خناق بعض برزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا ويبدأوا يمسكوا في بعض وهنا يظهر إبليس يظهر الشخصية اللي ضيعت كل دول يظهر الشخصية اللي كل واحد دخل جهنم كان إبليس له دور أساسي في دخوله جهنم يظهر اللي ضيع الاثنين ويطلع ابليس وقال الشيطان لما قضي الامر خلاص بعد ما كل واحد بقى في الزنزانه بتاعته بقى في العذاب بتاعه ان الله وعدكم وعد الحق ربنا وعدكم كان كل نجم من نجوم السماء دليل على ان وعد ربنا صادق كان كل سماء من السماوات السبعه وكل نهر وكل طلعه شمس وكل طلعه قمر كان الدليل ان ربنا صادق كان كل نوع من ملايين الانواع من الكائنات الحيه وممالكها وشعبها كان الدليل ان ربنا صادق كان منظر وشكوا ومنظر بصمة صوابعكوا وآيات ربنا في كل حاجة كان الدليل ان ربنا صادق ان الله وعدكم وعد الحق ربنا وعدكم ووعدتكم فأخلفتكم وعدتكم كل اللي ضيع الناس دي انهم صدقوا ابليس كل اللي ضيع المتبرجات انهم صدقوا ابليس بوعدك بعريس يسعدك كل اللي ضيع المرابين انهم صدقوا ابليس بوعدك بفلوس تسعدك كل اللي ضيع الحكام الظلمه انهم صدقوا ابليس بوعدك بكرسي يسعدك كل اللي ضيع الوزراء اللي ضيعوا الحكام وضاعوا معاهم ابليس بوعدك بامتداد في فترة الكرسي تسعدك كل اللي ضيع العلمانيين والليبراليين ابليس بوعدك بحكم يسعدك كل اللي ضيع الضلال ابليس والعياذ بالله كل اللي ضيع المجرمين والقتله والفسقه والزناه والمرتشين والمرابين كل اللي ضيع دول ابليس ووعدتكم فاخلفتكم فاخلفتكم خلاص الموضوع ضاع تخيلوا هو بيقول لهم فاخلفتكم بتدوروا على ايه احد اخواننا وهو بيغسل اموات كتير فيعني يعني جابوه عشان يغسل طفل من طفل من ضمن الاطفال غسله والطفل خلاص دفن بعد ما دفن الطفل فجم بعد فتره عرف ان قالوا ان في شبهه جنائيه في قتل الطفل ده فبيحكي لي طلعوا الطفل واكتشفوا ان في صعق كهرباء الطفل ده مات مقتول بعد ما حققوا اكتشفوا ان اللي قتله تخيلوا يا اخوانا والدته والدته طب مين ازاي تقتله قال لك لان كانت على علاقه بخيانه والعياذ بالله لزوجها وذلك الخائن هو اللي وزاها انها تقتل ابنها طب مين اللي بلغ عنها كل القصه اللي فاتت دي مش هي المقصود عارفين مين اللي بلغ عنها الخائن اللي معاها لما اراد انه يخلص منها هو اللي راح بلغ عنها على فكره كتير جدا من الجرائم كده واحد بيبقى هو اللي وزي الخائن ان هو يعمل الجريمه ولما يحب يخلص منه يبلغ عنه هو ابليس كده بقى وعدتكم فاخلفتكم انا طلعت انا طلعت نصاب انا قلت لك امشي لعرض البحر وانا هجيب لك هليكوبتر واشيلك وسبتك تضيع امشي لنص الصحراء وانا هاجي اخدك وسبتك تموت هو ده حد يقدر يعمل حاجه ساعتها ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان السلطان يا اخوانا يعني الحجه السلطان يعني البينه في حجه انا ما كانش معايا حجه يا اخوانا كان بيضحك على الشباب خلى الشباب زي جحا فلوسه وقعت في النور راح يد... فلوسه وقعت في الضلمه راح يدور عليها في النور السعاده وقعت منهم راحوا يدوروا عليها على البلوتوث والفيسبوك وال... وال... وال... مش كل الفيسبوك طبعا والقهاوي وال... وفي كل حاجه راح يدور عليها في ال... في النوادي وراح يدور عليها في المعاصي خلى البنات البنت ماشيه في كل بلد خمسين محل شربات عشان تلبس سبع شربات فوق بعض 50 محل كعب عالي ومش عالي 50 محل لبس ضيق 50 كوافير عشان تعمل شعرها كل الستايلات كل ده يا بنتي ليه كلهم في نفس واحد يقولوا عايزين عريس الجنازه حره والميت عريس كل ده عشان واحد ربنا كتبه لنصيبك من خمسين الف سنه قبل ما يخلقك ويخلقه كل ده هيغير ايه في العريس اللي ربنا كتبه لك وتيجي الشاب يتكلمه يقول لك اقنعني يا ابني اقنعني انت انت سعيد لا انت وصلت لحاجه لا طب مكملين ليه مكملين ليه تيجي تكلم شاب في علاقه عاطفيه الحب حرام ولا حلال يا ابني احذر من الحب الحرام يقول لك انا الحب بتاعي غير اي حب انا حبي طاهر وبريء كل الشباب دول ما حبهم وحش انما انا انا التسع ساعات اللي بقفهم يوميا معاه في الجامعه ما بنتكلمش غير بتسمع لي قران وبنتكلم في الدين وبعد كده لما بنروح السبع ساعات اللي بنتكلمهم في المحمول بعد عروض شركات المحمول الاخرانيه اللي بتكلم ببلاش طول الليل ما بنتكلمش في حاجه بنصحين الفجر وبنصحين على قيام الليل وبنشجع بعض على طاعه ربنا احنا حبنا طاهر وبليء هو اللي الشيطان عمله معاك انت جاي تعمله معايا انت بجد مصدق نفسك انت بجد مصدقه نفسك احنا بجد يا اخوانا مصدقين نفسنا وما كان لي عليكم من سلطان كانش في حجه كان كلام كله جنون حد يضيع حياته ورا واحد مجنون الا ان دعوتكم فاستجبتم لي مجرد الدعوه انتم ما صدقتم ما صدقتم فلا تلوموني ولوموا انفسكم زي الوقت يا اخوانا الشعب المصري يقول لك رئيس الجمهوريه هو السبب في كل حاجه ومبارك هو اللي عمل يا اخوانا ماشي ذلك الرجل ذلك الطاغيه ياما عمل ولكن احنا ليه بننفي مسؤوليه الشعب احنا ليه بننفي مسؤوليه ان في ناس وحشه وسطنا يا اخوانا مصر اتغيرت بس يا اخوانا مصر اتغيرت بس المصريين لسه ما اتغيروش الاخلاق اللي جابت مبارك لسه موجوده وهتجيب الف مبارك بعده لو الاخلاق دي ما اتغيرتش لازم نتغير زي الاعلام بتاعنا الاقي خبر في جريده يقول لك ايه فلان الفلاني اللي هو مثلا انا مثلا بيعتذر عن تكفيره تك... هو انا كنت كفرت حد يا اخوانا ما دي اخلاق اعلامنا دي اخلاق الاعلام بتاعنا امال الناس هتتعلم ايه ده اخلاق اعلام دوله تتقدم ودولة توصل لربنا على فين يا مصر على فين يا مصر على فين عايزين نصدق ربنا عايزين نصدق وعود الرحمن مش وعود الشيطان وعود الشيطان في الاخر وعدتكم فاخلفتكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم وما انتم بمصرخي خلاص ما حدش فينا هيقدر الصراخ لما الواحد يجي له فزع فجائي يقوم يطلع صوت رهيب هو ده الصراخ استغاثات استغاثه من العالم الاخر استغاثات من العالم الاخر ما انا بمصرخكم لما يجوا يهجموا عليه يقول لهم استنوا خلاص الموضوع انتهى ما حدش هيقدر يعمل حاجه لحد اني كفرت بما اشركتموني من قبل الشيطان يعظ ابليس يتوب يا اخوانا ابليس عايز في جهنم يبقى الشيخ ابليس ابليس بيحاول يصلح موقفه اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم ابليس هنا في الوقت ده كان خلاص وصل لدرجه ان هو يعني ظن ان هو نجح مع هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى يعني عشان قلبه يتحرق يجي الخنجر النار في قلبه بقى وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات اوعى يا ابليس يا افشل الفاشلين تفتكر انك نجحت الجنه مليانه من عباد الله وعابدات الله في الوقت يا اخوانا اللي اهل النار كلهم في هذا الكرب وفي هذه الحرقه وفي هذا الالم اذا بخطبه الرحمن في اهل النار ربنا هيكلم اهل النار هيقول لهم ايه الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين بعد خطبه الشيطان بعد القلوب ما اتقهرت بعد الناس مقلوبها اتفتتت ربنا يقول لهم مش قلت لكم هيضيعكم مش قلت لكم بيحقد عليكم مش قلت لكم ما تمشوش ورا ده انتوا عبدتوه من كتر عبدت الشهوات انه لكم عدو مبين بيتكلموا بيتكلموا في الاختلاط المحرم ليه ويقولوا ما تقولوش حرام وكل حاله زنا كان اولها اختلاط محرم وكل جواز عرفي كان اوله اختلاط محرم وكل حاله حب حرام اتكسر فيها قلب شاب وفتاه مدى الحياه كان اولها اختلاط حرام بيجادلوا في الحدود ليه عارفين ان هو لو اتقطعت ايد مليون حرامي ما عادوش هيسرقوا عارفين ان لو زاني جلد مئة ألف بيت بغاء هيتقفل سواء على النت أو في الشارع أو في الواقع هم طبعا مش عايزين الخمرة تقف ولا الزنا يقف أمال هيدمروا أمة محمد بإيه يقول لك فين الرحمة فين الرحمة يا مسلمين جلد جلد حرام عليكم يا قصاة القلوب والمرزبات بتاعة الأمن المركزي ما كانتش قصاة القلوب ما كانتش دي قسوة القلوب يا إخواننا في الله سبحان الله العظيم سبحان الله إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يا كل شاب بده ظهرك لربنا يا كل بنت بعيدة عن ربنا أفلم تكونوا تعقلون يا كل ليبرالي وعلماني أنت كنت بتحسبها إزاي الليبرالية لا تتعارض مع الإسلام وراه في كلام مين في كلام سبينوزا ولا جان جاك روسو ولا في كلام بكلام مين ولا جان لوك ولا بكلام مين من من بتوع الليبرالية والعلمانية لو كنتوا بتقروا لهم فعلا ما كنتوش بتاخدوا معلوماتكم عنها من مقالات الديلي تليجراف و- وما شابه انتوا الكلام بتاعكم ده فعلا انتوا قاريين لهم لما كلينتون اقام العلاقه بتاعته مع مونيكا وحصلت مونيكا جيت وعملوا حوار مع سيناتور امريكي كبير فبيقولوا له ايه رايك في الموضوع اللي عمله كلينتون قال لهم انا ما يعنينيش ان كلينتون يعمل علاقه مع كل امراه في العالم بل مع كل رجل في العالم اسمعوا يا اخوانا اسمعوا الكلام اللي جت منهم هذه الافكار بل مع كل رجل في العالم انا اللي يهمني الضرايب والاقتصاد يعني من الاخر انا مالي هو حر ما لم يضر هو حر ما لم يضر هذا الشعار والعياذ بالله ان شاء الله هيبقى فيه توسع لما نيجي نتكلم عن علماني منه فيه باذن الله سبحانه وتعالى انت حر ما لم ما لم تضر للأسف الشديد إخواني في الله أفلم تكونوا تعقلون يعني شرع ربنا نزل من فوق سبع سماوات عشان نحطه على الرف أفلم تكونوا تعقلون يا الموضوع كبير والموضوع خطير ولسه يعني لسه في يعني يعني خطبة الرحمن في أهل النار لسه لو جبناها من أولها وربنا بيقول لهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أنتم كنتم مشغولين بالشهوات وبتتعذبوا النهارده مشغولين بالعذاب وما كانوا مشغولين بالطاعة والنهارده مشغولين بالنعيم مشغولين ان اصحاب الجنة اليوم انتوا النهارده في العذاب وهم في النعيم في شغل فاكهون انتوا النهارده متعذبين وهم متفكهين هم وازواجهم انتوا النهارده كل واحد في زنزانة انفرادية متعذب هم وازواجهم في ظلال انتوا في ظلال النار وهم في ظلال الجنة على الارائك انتوا على فرش جهنم وهم على الارائك ينظرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون بمجرد التمني ينال سلام قولا من رب رحيم ربنا بيكلمهم ربنا بيكرمهم لو طالب معاه النمرة الخاصة بتاعت عميد الكلية يبقى الشرف شكله ايه لو واحد معاه النمرة الخاصة بتاعت رئيس الجمهورية يبقى الشرف شكله ايه تخيل ربنا بيقول بيكلموا الملك ويكلمهم الملك شرف شكله ايه شرف ربنا بيحرق قلوب اهل الباطل ربنا هنا بيتكلم سكان جهنم بيقول لهم شوفوا اهل الجنة وصلوا لايه شوفوا اصحاب الجنه بقوا ملاك الجنه مش ملاك قريه سياحيه ولا فندق في شرم ملاك الجنه هم وازواجهم حياه اجتماعيه الوزير ما عندوش وقت يقابل مراته ده دول في نعيم دايما الملاك ما عندهمش وقت الحاجه ده دول في شغل فاكهون يعني سعاده ورفاهيه ونعيم وكلام الله سبحانه وتعالى بورتو جنه يا اخوانا بورتو الفردوس الاعلى حاجة تانية خالص غير التانيين اللي قاعدين يا عيني في بورتو جهنم وبورتو لظى قاعدين يتقلبوا ما بين العذاب بتاعها ما بين استغاثات العالم الآخر والعياذ بالله إخواني في الله يطرني يا شباب يطرني يا شباب لف وارجع كل واحد فينا لازم يلف ويرجع كل واحد فينا لازم يعرف ان معظمنا يا اخواننا الطريق اللي هو ماشي فيه مش هيوصله بالعكس اللي اللي جايبين مرشدير ودايسين بنزين لازم تلف وترجع لازم تمشي في الاتجاه السليم يا اخوانا دي مقارنه مقارنه تختار ايه تختاري ايه عايزه ده خطبه الرحمن في اهل الجنه في اول يوم في الجنه ولا خطبه الشيطان في اهل النار في اول يوم في النار نختار ايه ما الذي نختاره عايزه ايه يا مصر وعود الرحمن ولا وعود الشيطان وعود الاسلام ولا وعود الليبراليه والعلمانيه وعود قانون السماء ولا وعود القوانين الوضعيه وعود روح السماء ولا وعود اصنام النخبه عايزه ايه يا مصر عايزه ايه على فين يا مصر على فين يا كل شاب من شباب مصر على فين يا كل بنت من بنات مصر على فين يا كل اب وكل ام وكل مسلم على وجه الارض على فين ادي وعود الرحمن صدق وعده وادي وعود الشيطان وعدتكم فاخلفتكم هنصدق مين هنضيع عمرنا ولا نصدق وعود الرحمن لنا في الدنيا وفي الاخره يا اخوانا مش عايزين نضيع عمرنا انا المفاجاه اللي معايا ليكم في اخر الحلقه لان الحلقه باقي عليها دقائق المفاجاه الكبيره قوي قوي قوي اللي معايا ليكم جميعا ان باقي 100 يوم على رمضان 100 يوم على رمضان يا نهار ابيض رمضان 100 يوم والله يا اخواني مش النهارده اهوت آه، النهارده لسه 8 ايام بال- باليوم ده هو اللي احنا فيه ده اهوت 8 ايام على الشهر ولسه رمضان 1 8 يا شباب رمضان 1 8 اللي ما فتحناش المصحف من رمضان اللي فات يا اللي ما صليناش قيام ليل ممكن الا مره او مرتين من رمضان اللي فات رمضان احنا عايزين نخرج من رمضان المره الجايه مصاحف بشريه كل مره بنخرج من رمضان قاريين مصاحف ولكن ما اتغيرناش صلينا ولكن علامه الصلاه في وشنا مش في قلوبنا المره دي عايزين نخرج مصاحف بشريه يا اخوانا عشان كده ال 100 يوم الجايين دول خطيرين جدا لازم نفتح المصحف واها لريح رمضان واها لريح رمضان لو كان واحد تمانية مباراة كأس العالم نهائي كأس العالم بين مصر والبرازيل كان زمان مصر مقلوبة من سنة واها لريح رمضان يا شباب الموضوع كبير يا اخوانا الموضوع كبير لازم نطلع المصاحف ولازم ننتبه يعني الوقت انسحب مننا وانا يعني كنت عايز اتكلم عن يعني موضوع شم النسيم العاده الفرعونيه ديت ولكن الموضوع الخطير اللي لازم نتكلم عنه دلوقتي بعد 100 يوم على رمضان باقي 100 يوم على الجنه باقي 100 يوم على تفتح ابواب الجنه باقي 100 يوم عشان ناخد النعيم اللي اتكلمنا عنه باقي 100 يوم عشان ننجو من العذاب اللي اتكلمنا عنه باقي 100 يوم لازم ناخدهم مع كتاب ربنا مع المصحف عشان نخرج مصاحف بشريه مش مصاحف مصاحف مركونه وناس ماشيه في الارض الحاجه الاخرانيه يا اخوانا احنا عاملين مشروع لليبيا انا عايز كل واحد يركز معايا عايزكم تركزوا معايا في الدقيقتين دول باذن الله سبحانه وتعالى الموضوع خطير وكبير معظم شعب ليبيا يا اخوانا معظم الشعب الليبي للاسف الشديد الان ليس له مصدر للطعام ليس له مصدر الا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا مستخدم المصريين كما كانت مصر دائما بفضل الله في توصيل معونات لهؤلاء عشان كده صممنا لازم يكون لنا دور لازم يكون لنا دور مع اخواننا في ليبيا لازم يكون لنا دور في هذا العذاب 10000 قتيل في ليبيا واكتر من كده كمان بكتير وعشرات الالاف من الجرحى اخواننا اللي راحوا هناك المستشفيات وهم بيوصلوا المعونات المناظر رهيبه اخونا وهو قاعد في المستشفى اتضربت قصيفه قذيفه نص المستشفى انهار واتدمر وهو واقف في اوضه العمليات ما اتحركش واقف في اوضه العمليات مكمل العمليه بتاعته اخواننا راحوا هناك احد يعني الجراحين راح هناك كان بيعمل 35 عمليه في ايام قلائل ليل نهار بيموتوا نفسهم عشان ينقذوا اخوانهم اخواننا وليهم حق علينا يا جماعه اخواننا وليهم حق ان احنا ننصرهم اخواننا وليهم حق قبل ما يقفوا على القنطره مش بس يحجم اللي ضربهم بالطيارات قدام ربنا يحجونا احنا كمان ان احنا ما ننصرناهمش انا عارف ان العواطف الدينيه جوانا متدفقه وعظيمه عشان كده يا اخواننا عشان كده كده يا كل واحد يمتلك قدره على مساعدتهم ماديا او غذائيا او غذائيا ماديا او غذائيا عايزين ان شاء الله نعمل مشروع مشروع امه واحده مشروع تكافل اسلامي مع اخواننا في ليبيا احنا عاملين المشروع وباذن الله سبحانه وتعالى ارقام المشروع يعني تتكتب قدامكم على الشاشه باذن الله سبحانه وتعالى تتكتب الان امامكم على الشاشه وتتكتب في الشريط اللي تحت عايزين ناخد هذه الارقام ونكتب هذه الارقام الان كل واحد يطلع محموله كل واحده تطلع محمولها كل واحد يجيب ورقه وقلم ويكتب الارقام بتاعه ال ال ال هذه الحمله باذن الله سبحانه وتعالى حمله انقاذ اخواننا في ليبيا وحمله انقاذ هؤلاء الجرحى اللي عايز يتبرع كطبيب اللي عايز يتبرع كجراح محتاجين جراح جراحين باقصى يعني صوره ممكنه محتاجين دعم مادي باقصى صوره ممكنه محتاجين غذاء وخزين باقصى صوره ممكنه لان الموضوع موضوع اغاثه دوليه ما هوش موضوع بسيط اخواننا نغيثهم قبل ما غيرنا يسبق والعياذ بالله ويعني وتضيع ليبيا من ايدينا يا جماعه وتضيع ليبيا من ايدينا المشروع يعني باذن الله سبحانه وتعالى يعني بداناه بفضل الله هتتصلوا بهذه الارقام ان شاء الله إيه هيوصل لكم ايا مكان المكان بتاعكم اللي هيتسلم منكم تبرعات التبرعات تبع جمعيه خير زاد تبع جمعيه خير زاد هذه جمعيه من الجمعيات المباركه ربنا يبارك في اهلها وفي القائمين عليها وفي العاملين فيها وفي فريق الشباب اللي بيعمل فيها باذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الجمعيه عاملين مشروع اخواننا في ليبيا وارجو ان كل واحد مننا يشارك يشارك قدر ما يستطيع وكل واحد مننا يدعو للمشاركه قدر ما يستطيع اللي معاهم ادويه اللي يقدروا يجيبوا اكياس نقل الدم اكياس مش الدم نفسه اكياس نقل الدم لان هي دي اكتر حاجه غاليه دلوقتي نتبرع يا اخواني ونشارك يا اخواني ونبقى مع اخواننا ونبقى فعلا امه واحده وما تنسوش اخوانكم في ليبيا وما تنسوش باقي 100 يوم على رمضان ربنا يسددكم وربنا يجعلنا ممن يحضرونا خطبة الرحمن في أهل الجنة في أول يوم في الجنة اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعله أفضل رمضان مر علينا في حياتنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم اهد غير المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير
انت العنوان واحلى